دار الحديث المصرية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فحياكم الله جميعا وهذا المجلس الثاني والسبعون من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى ولا زلنا وإياكم مع كتاب العلم وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان وقال أنس بن مالك نسخ عثمان بن عفان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه مزقه فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله قال أنس وقد ساق الإمام البخاري هذين الحديثين في هذا الباب الذي عقده لما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان في الأبواب الماضية الباب السابق والذي قبله البخاري تكلم عن السماع وعن العرض القراءة على الشيخ وهو هنا بيتكلم عن نوعين جديدين من أنواع التحمل طبعا هو بيشير ما بيتكلمش بتوسع وإلا فالكلام في هذه المسائل طويل جدا يعني التفصيل هذه المسائل أحكام المناولة وأحكام السماع والعرض والإجازة تأتي على الأقل في مجلد تقريبا يعني لو حابين نتكلم عنها بشيء من التفصيل قد تستغرق مجلدا كاملا ففيها تفريع وفروع وكلام وخلافات طويلة جدا يعني لكن البخاري هنا يشير وكأنه يبين مذهبه في هذه المسائل بالإشارة على عادته في كتابه هذا حيث بناه كله على الإشارة فقال ما يذكر في المناولة والكتاب المكاتبة الكتاب أو المكاتبة والمناولة والمناولة صورتها أن يعطي الشيخ الطالب الكتاب فيقول له هذا سماعي من فلان أو هذا تصنيفي فاروه عني ولما يجيزه كده ويقول له روه عني ويصرح له بهذا الإذن بالرواية ده أعلى درجات الإيه المناولة دي المناولة المصحوبة بالإجازة أو اللي فيها الإذن بالإجازة يعني أو بالرواية إن هو الشيخ يناول الطالب الكتاب بتاعه سواء كان مسموعاته هو كتابه الذي يعني فيه سماعه أو تصنيفا من تصانيفه أو غيره ويقول له اروه عني دي أعلى درجات المناولة وهي المناولة المصحوبة بالإجازة أو بالإذن في مناولة مجردة عن ذلك وهذه المصحوبة بالإذن العلماء أكثرهم على قبولها وعلى الاعتداد بها يعني لأنها توثقت مع مع مع المعاطاة هذه والعطية بالإيه بالإجازة بالإذن وال- أو الإذن بال- بال- بالرواية يعني وفي النوع الثاني منها اللي هو الرواية المجردة إن هو يدفع له الكتاب وما يقولوش حاجة في- في- فيفهم بطريقة الحال ان هو اكيد مش بيعطيه كتاب وكده بيقول له يعني خده مثلا بيعه لا بيقول له خده اكيد ارويه عني يعني كأن هذه مشتملة على الإجازة ضمنا يعني ودي أق- أقل من الماضية وفيها الخلاف فيها خلاف طويل بين العلماء فالبخاري هنا بيتكلم في الغالب عن ال- ال- المناولة المصحوبة بالإجازة اللي هي أعلى درجات المناولة وتكلمنا عند عند العرض جاء ذكر الايه عرض المناوله قلنا ان في فرق بين العرض اللي هو العرض العادي القراءه على الشيخ ان ان الطالب يقرا على الشيخ ويعارض كتابه الذي يقرا منه باصل الشيخ ده العرض وده اللي هم اللي اهل المدينه كانوا يرونه يعني ويعتدون به ويرونه آه، اولى شيء وقلنا ان في في العرض في صوره بين العرض والمناوله تجمعهما معا بيسموها عرض المناوله وهي ان ال- ان الطالب يحضر الاصل لشيخه فينظر فيه الشيخ ويعرف صحته ويأذن له في الرواية من غير أن يحدثه ومن غير أن يقرأ الطالب عليه شيئا من الطالب اللي يجيب الكتاب في المناولة الشيخ اللي بيجيب الكتاب المناولة العادية اللي هي أصل الباب يعني في المناولة أن الشيخ يأتي بالكتاب بتاعه أو تصنيفه أو رواياته ويعطيه للطالب ممكن يقول له اروه عني فيبقى مناولة مصحوبة بالإجازة أو من غير ما يقول له حاجة يسلموا له كده وخلاص عرض المناولة الطالب هو اللي بيجيب الكتاب بيجيب الأصل معاه أو الكتاب اللي هيقرأ منه اللي هو كتاب أحاديث الشيخ والشيخ ينظر فيه فيقر إن ده أحاديثه وإن هذا الكلام صحيح عنه وإن هو منقول من أصل صحيح وكده فيأذن له بروايته من غير أن يقرأ الطالب شيئا فده يبقى اسمه عرض المناولة هو ما عرضش عرض قراءة ده عرض إيه مناولة كأنه وراه له فالشيخ بص كده فيه وقال له خد خلاص سمحنا به وأذنا لك بذلك يعني والعلماء سوغوا جمهور العلماء سوغ الرواية بالمناولة لا سيما المناولة اللي هي مصحوبة بالإجازة يعني وطبعا الجماعة اللي بيردوا عرض القراءة ولا ولا يرونها شيئا هيردوا من باب أولى المناولة ده إذا كانوا هم بيرفضوا إن التلميذ يأتي بالكتاب والشيخ يبص فيه ويقول له ماشي اروي فمن باب أولى هيردوا مثل هذا الإيه ال- الباب يعني وذكر كذلك مع المناولة الكتاب كتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان والمكاتبة دي قسم من أقسام التحمل وأنواع التحمل كما قلنا كثيرة ثمانية فالبخاري ذكر منهم كده السماع والعرض والنهاردة بيتكلم عن المناولة وعن المكاتبة ومش هيتكلم عن الحاجات الباقية وهنقول ليه بعد شوية فالمكاتبة آه، ان الشيخ يكتب حديثه بخطه هو المعروف عند اللي رايح له يكون هذا الخط معروف عند المرسل اليه بيكتب بخطه الى فلان مثلا في بلد اخر فلازم يكون فلان ده عارف خط الشيخ تمام او يكون الكتاب كما سياتي مختوما وهنقول مختوم ازاي برضه او ياذن الشيء او ياذن الشيخ لمن يثق فيه بالكتابه يقول لفلان الموثوق انقل من اصل خ- من اصل من اصل حديثي احاديث لفلان ويرسله بعد تحريره الى الطالب بعد ما ياذن لحد يكتب اما هو يكتب بخط يده المعروف عند المرسل له او ياذن ل- ل- لموثوق به من من اصحابه بالكتابه وياخذه ويحرره ويتاكد ان ده حديثه فعلا ما فيش فيه خلل ما فيش فيه وهم ويروح باعته ل- للطالب ويأذن له في روايته عنه والإمام البخاري كده ظاهر ظاهر صنيعه هي أنه يسوي بين المناولة وبين المكاتبة لأنهم جمعهم معا في حكم واحد وساقهم سياقا واحدا فمش شايف أن في بينهم فرق يعني خالص وبعض العلماء بيرجح المناولة لأن المناولة طبعا بيحصل فيها إذن بس إذن شفوي طب ما المكتبة فيها إذن برضه المكتبة بيبعت له بيأذن له بالرواية لكن في المناولة هو بيكون الطالب قدامه فبيديله الكتاب عيانا بيانا كده ويأذن له في الرواية كما قلنا في النوع اللي هو في اللي في الإجازة دوت فده هنا الإجازة شفهية ولا شك إن الشفهي ده أوثق واضبط من الايه من الكتاب الكتاب قد يدخله الخلل وهنقول ان العلماء وضعوا لذلك شروطا وضوابط كثيره هتيجي ايه دلوقتي في إيه في صنيع الامام البخاري رحمه الله تعالى عليه ال- ال- ال- العلماء يشترطون في النوعين دول في المناولة وال- والمكاتبة ان لما يجي الراوي يحدث عن شيخه بواحد منهما ما يقولش اخبرني كده وخلاص ويسكت لان ما يقول اخبرني هتروح على طول على القراءة العرض ان الشيخ ان هو قرأ على الشيخ ده ده الاصطلاح السائد زي ما قلنا المره الماضيه قلنا ان في اه هم في الس- ال- القدامى الامر عندهم كان واسع شويه مفيش مشكله لكن صار عرفا وصار آه، نظاما واصطلاحا عند المتاخرين ان في فرق بين التع- قول القائل اخبرني وبين قوله اخبرنا وبين قوله حدثني وبين قوله حدثنا وصار عرف سائد ما ينفعش ان حد يكسره او يخرج عليه والا يصير مدلس احيانا يعني فهنا ما ينفعش الراوي لما يكون بيسمع من شيخه بطريقه المناوله او المكاتبه يقول اخبرني وان كان هذا جائزا عند القدامى بعض القدماء من العلماء لما تقراه في كتب المصطلح القديمه اللي بتنقل اقوال الائمه السالفين اكابر النقاد هتجد فيهم من يجيز ذلك يقول ما فيش مشكله قل في كلها اخبرنا ولا اشكال لكن الاصطلاح استقر وانعقد ويل- وما فيش مشكله ان احنا نحترم الاصطلاح ما دام لا يغير شيئا ده مش هيغير حاجه من الواقع فالاصطلاح احنا ممكن آه لا نعبأ به لما يكون هيخالف مثلا ال- الاصول ولا حاجه لكن في الغالب ما بيخالفش هنا دي كلها مسائل الامر فيها ض- انضب- ضبط يعني فقط اجراء اجرائي كما يقال و- فالعلماء يقولون هو ما ينفعش يقول اخبرني في هذه الر- في الروايه التي تحملها بهذا الطريق لازم ي- يقيد الاخبار فان بان يقول مثلا اخبرني مناوله اخبرني مكاتبه علشان الناس اللي تس- اللي تسمع تعرف ان هو اخذ هذا ال- هذا الحديث او هذه الروايه مناوله ما قراهاش على الشيخ ولا الشيخ سمعها منه ولا هو سمع من الشيخ واخد كتاب بالثقه كده وال- والامانه يعني وانه مثلا اخذها ك- مكاتبه جات له جات له في خطاب في رسالة يعني وخط الشيخ وكده تمام آه، وطبعا هنقول بعد كده ان هم اشترطوا ان في- بسبب هذا ان الكتاب يختم ده هيجي مع حد في- عند شرحنا للحديث المتعلق بالكتابه اللي هو الحديث الثاني يعني. قوله نسخ عثمان قول انس نسخ عثمان المصاحف وبعث بها الى الامصار. آه، ده طرف من حديث طويل سيخرجه ال- سياتي الكلام عليه في فضائل القران عند الحديث عن تدوين الق- عن تد- عن تدوين ال ال ال القران وعند الاقتصار على مصحف جامع وارساله الى الامصار. وسياتي تفصيله فيما في في فضائل القران ان شاء الله، لكن وجه الحجيه من هذه القصه هنا ايه؟ من مساله نسخ عثمان المصاحف. ان فيه تسويغ للروايه بالمكاتبه، اللي حصل ان سيدنا عثمان رضي الله عنه لما وقعت ال- لما كان في غزو في في في في, في غزو ارمينيه و- واجتمع الناس من اهل الشام واهل العراق وكان كل يقرا بقراءه فاختلفوا في القران وكاد بعضهم يقتل بعضا بسبب ذلك الامر كا- كاد يصل للقتال هم كلهم جيش واحد لكن أهل العراق يقرؤون برواية أو بحرف وأهل الشام يرو- يقرؤون بحرف فكادوا يقتل فذهب حذيفة بن اليمان إلى إلى إلى إلى عثمان ليضع حدا لهذه المشكلة فجاء عثمان بال الكتاب بال- بالمصحف وجمع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واقتصر على حرف واحد على حرف قريش اللي هو يجمع القراءات العشر والعشرين والمية كمان اللي بيقرا به اللي بيقرا به جميع القراء من من ايام عثمان رضي الله عنه الى اليوم كل هذه القراءات تدخل تحت حرف واحد على راجح من اقوال اهل العلم على ما رجحه كثير من اهل العلم فجمع مصحف الامام دوت اللي هو يحتمل جميع القراءات ب... لانه طبعا كان في الاول المصحف غير منقوط وغير مشكول فكان يعني صوره صوره الكلمه تحتمل الرسم كان يحتمل كان يحتمل ان هو يتبينه وتثبته والفتح والكسر والضم وده كان كله اداء ينقل بالسماع يعني وما دام دي قراءه موجوده خلاص فكان الصوره لذلك العلماء اهل الاداء يشترطون في صحه القراءه وكونها متواتره ان يكون موافقه لرسم المصحف رسم مصحف الامام مصحف سيدنا عثمان اللي هو المصحف اللي اجتمع عليه الصحابه كلهم وصار اماما عند الناس وبعثوا بعثوا للناس بعثه للناس فيشترطون ان هو يكون القراءه موافقه لرسم المصحف ويقول ابن الجزري في مطلع الطيبه فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح اسنادا هو القران فهذه الثلاثه الاركان وحيث ما يختل ركن اثبتي شذوذه لو انه في السبعه فمن ضمن هذه ال- الشروط التي يشترط حتى تكون قراءة صحيحة يعني متواترة أن يوافق نص رسم المصحف العثماني فصار هذا الإمام وأمر بما سواه من المصاحف أو القراءات ف- فحرقت خلاص ما عادش حد يقرأ تاني بغير ذلك ثم أرسل بهذا المصحف الإمام المجمع عليه ده اللي هو يشتمل على جميع القراءات المشتهرة يومئذ والمعروفة وهي أوسع مما هو عليه الآن طبعا بكثير بعث به إلى الأمصار فهو هنا بعت للناس كتاب بعت لهم مكاتبة عبارة عن أوراق بين دفتي المصحف مصحف والناس قبلوا هذا وعملوا به تمام فعثمان اعت- أم- امرهم بالاعتماد على تلك المصاحف اللي هي الكتابه المكتبه كتب لهم كتاب عباره عن المصحف هذا والناس عملوا به وصار عليه عمل الاسلام والمسلمين الى هذه اللحظه طيب ممكن واحد يقول طب هو اصلا الصحابه لما بعت لهم عثمان المصحف هم استفادوا حاجه بما ده كان محفوظ عندهم اصلا يعني هو هنا ما فيش حجيه في ال- في هذا الورق لان الصحابه اللي راح لهم المصحف كانوا حافظين القران قبل ما يروح لهم المصحف فالمصحف ده ما عملش حاجه يعني فايه الحجيه في ذلك الحجيه ان ان, إن المكاتبه حجه هم هنا مش عملوا بالكتاب ده هم عملوا بما يحفظونه اصلا بالمسموع لهم من النبي صلى الله عليه وسلم صحيح ده صحيح لكن هو هنا فقط ال- ال- المقصود من ارسال المصحف هو اثبات هذا الاختيار تمام صورة هذا المكتوب على ما هي عليه من اختيار عثمان والصحابة الحرف المختار دوت هو ده اللي بقى لازم للناس الآن مش اللي عندهم واللي كان عنده قراءات أخرى أو عنده حروف أخرى أو عنده مصاحف أخرى خلاص كده أوقف العمل بها فصار هذا المصحف المكتوب ده حجة في هذا الاختيار الذي أجمع عليه الصحابة على الوجه الذي في المصحف الإمام وإلغاء ما سواه بس فده آه، آه، البخاري بيسوق هذا ال- بيسوق هذه القصه وهذا الواقع وهذه الواقعه دليل على ان المكاتبه حجه ايوه نسخ عثمان المصاحف كتب بعد كتب للناس والناس عملوا بها الى الان وراى عبد الله بن عمر آه، عبد الله بن عمر هنا آه، ال- الحافظ ابن حجر بي- بي- بيحكي إن ال- اللي حصل له عشان يعين عبد الله بن عمر دوت ودي فائده يستفيد بها طلاب العلم الراجل بيذكر تاريخ البحث هنا يعني بيقول انا كنت الاول مفكر ان هو عبد الله بن عمر العمري ال- الش- اللي هو الزاهد الشهير هذا بعدين آه، طلع ن- ل- وجدت ان في اشاره في كلام البخاري تعارض هذا ايه الاشاره لما تجد لما تقرا كلام البخاري تلاقي البخاري قال ذكر عبد الله بن عمر دوت الاول وبعديه سعيد بن ال... وبعديه آه، وبعديه يحيى بن بن س- بن سعيد ومالك ذكر عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد قال ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا فقدم عبد الله بن عمر في الذكر على يحيى بن سعيد فالحافظ في الأول خالص حتى لما كان بيصنف كتابه تغليق التعليق كما يحكي هو هو لما ساعتها افتكر ان المذكور هنا بعبد الله بن عمر هو عبد الله بن عمر العمري تمام وراح مخرج الت- الح- ب- ب- ورد اثرا من طريقه في مثل هذا وخرجه في تغليق التعليق كذلك لكن بعد كده لما تدبر وجد ان ده ما يجيش ما ما ينفعش يكون عبد الله بن عمر العمري ليه لان يحيى بن سعيد الانصاري اسن واكبر ق- أك- اكبر سنا واكبر قدرا من العمري فكيف البخاري يقدم العمري في الذكر على يحيى بن سعيد الانصاري ما ينفعش ده على خلاف العاده العلماء لهم منهجيه في في الذكر لما بيذكروا الجماعه اللي بيتكلموا الان عن المنهجيه العلميه دي عندنا من زمان قوي موجوده من ايام ما بداوا يكتبوا في السنه في نظام في نظام لتقديم الروايات والاسانيد ولتقديم حتى المذكورين عند ذكر الاسماء تلاقي دايما يذكر ال- الاجل فالاجل او الاكبر فالاقل وهكذا في نظام مش هتلاقي فيها رجاله خالص دماغهم مترتبه جدا جدا في كل اختياراتهم تقريبا كل حاجة لها سبب كل كلمة تحط في مكانها لها في منهج يحكمهم عند الكتابة وعند التصنيف قد يخفى هذا المنهج على بعض الناس لأنهم ما تتبعوش وما يعرفوش كما هي العادة ولأنهم ما كانش بيتكلموا كتير في الكلام دوت ما كانش العلماء السابقين عندهم وقت ضيعوه شايفين ده تضييع وقت يعني ساعتها ان هو يتكلم بقى في المنهجيه والترتيب والتصنيف يقول لك بقى تفهم لوحدك يعني انت مش محتاج انا نقعد نشرح نقول عملناها ازاي دي ولهذا لم يذكروا شروطهم في كتبهم يعني البخاري وجماعات كل المصنفين تقريبا عدا واحد او اثنين او اربعه ولا خمسه اللي عملوا مقدمات للكتب بتاعتهم قالوا هنعمل ايه؟ يعني مسلم عمل مقدمه شرح فيها اللي هيعمله قال هعمل كذا واسوي كذا ورايي في دي كذا وترتيب هذا كتاب يرتب بالطريقه الفلانيه هذكر فيه الانواع الفلانيه من الحديث عمل كتاب يصلح ان يكون مقدمه منهجيه للصحيح من 1200 سنة قبل ما ينبت على وجه الأرض ما يتكلم في المنهجيات والنظام والحاجات الكبيرة دي البخاري ما عملش كده الإمام أحمد ما عملش كده المملك ما عملش كده مفيش حد كان بيعمل كده إلا واحد كما قلنا خطأ واحد اللي كان يتكلم بالطريقة دي لكن هم كان عندهم منهج مش معنى ليس معنى أنهم لم يكتبوا منهجا أنهم ليس عندهم منهج لا المنهج موجود لكنهم كانوا يعني يعملون عليه هكذا دون أن ينصوا على تحديده وتفصيله الاستغناء عن ذكره بعلمه بين الناس أو بأنه مت- متداول يعني ومفهوم أو أنه لا يحتاج التنبيه أو, أو لغير ذلك من الأغراض التي يطول الحديث باستنباطها يعني فالامام الحافظ ابن حجر بيقول ان انا كنت مفكر ان هو يح... ان هو عبد الله بن عمر العمري بعدين لما ركزت لقيت ان البخاري قدمه في الذكر قال وراء عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ال- ال- ال- الامر جائزا بذلك او كما قال فقال لا ما تجيش لان عبد الله بن عمر ما ينفعش يقدم في الذكر على يحيى بن سعيد فيحيى بن سعيد يحيى بن سعيد اجل منه واكبر سنا واكبر رتبه فلازم يكون هذا المذكور واحد اعلى شويه مين المشهور بهذا الاسم ممكن يكون اعلى من يحيى بن سعيد عبد الله بن عمر بن الخطاب ده اللي ممكن يقدم لان ده صحابي مفيش في كلام بقى قال فب- فب- فبحث يعني وكده وواصل النظر والبحث فوجد في كتاب الوصية لأبي القاسم بن مندى من طريق البخاري بسند له صحيح إلى أبي عبد الرحمن الحبلي أنه أتى عبد الله بكتاب اتى بعبد الله وما قالش عبد الله مين في في, في روايه الوصيه للإمام ده ما, ما لم يسمي لم يعينه يعني قال اتى عبد الله بكتاب فيه احاديث فقال انظر في هذا الكتاب فما عرفت منه اتركه وما لم تعرفه امحه تمام فذكر الخبر وده اصل في عرض المناوله اللي البخاري جايبه يحتج به في هذه المساله او يقصده يعني فالحافظ بيقول عبد الله ده يحتمل ان يكون عبد الله بن عمر فإن الحب لي له رواية عن عبد الله بن عمر له سماع منه في الجملة يعني أو يكون عبد الله بن عمرو ابن العاص لأن الحبلي مشهور بالروايات عن عبد الله بن عمرو تمام فيحتمل يحتمل وتيجي كده وكده يعني واحد يقول والله طب ممكن يكون بدل هو المشتهر عن عبد الله بن عمرو يبقى عبد الله بن عمرو انه هو الممكن وطبعا الرسم يحتمل عبد الله بن عمر وعمر كان في- ممكن تكتب احيانا بنفس الصيغه كان احيانا ما تكتبش واو عمرو دي ما احيانا ما كانش يكتبوها يكتبوا بس عمر وعمرو اللي يفرق بينهم ال- الضبط احيانا يعني في بعض الكتب ما تلاقيش فيه واو ولا بتاع اللي يحط على عمر آه، ضم على العين وعلى عمرو فتحه وخلاص وتفهم انت بقى لوحدك واحيانا يضع الواو ودخول التصحيف في مثل هذا وارد فالحافظ بيقول ان هو ممكن يكون كده وممكن يكون كده ممكن يكون عبد الله بن عمر و... و... لانه له روايه عنه وممكن يكون ابن عمرو وان كان ممكن يكون الاقوى عند بعض الناس ممكن يقول لك ده ابن عمرو لانه هو قال عبد الله ولما يقول عبد الله ويسكت يبقى اكيد قصده اللي هو على طول معاه الاقرب له الاقرب اللي هو اللي لي بيه خلطه طبيعي ان اي اي راوي له له له روايه وله له خصوصيه بشيخ من شيوخه بيذكره براس اسمه بس بيقول اول اسم بيقول فلان سفيان ما بيقولش ابن عيينه او السف او الثوري لانه معروف ان هو مختص ب- بابن عيينه مش بيروي في الغالب غير عنه فما مش يعني مش محتاج يقول كل شويه سفيان ابن عيينه سفيان فلان لا خلاص مفهومه يعني ما هو ما يعرفش غير غير ابن عيينه ما برويش عن الثوري حاجه تمام فبدام الراجل في الروايات بيقول عن عبد الله بس كده وما قالش ابن عمر يبقى اكيد قصده عبد الله بن عمر لان هو مختص بابن عمر له علاقه به قويه واكثر رواياته عنه وهكذا يعني فالامر محتمل أنا ذكرت هذا حتى يعني يظهر لكم كيف ان ال- العالم الفذ مثل ابن حجر ما بيقف عند عند عند حد يعني دائم المراجعه دائم النظر دائم ال- التغيير والتجديد وال وال وال والتحديث يعني يكتب كلاما ثم ي- يمعي النظر مش خلاص عمل البحث و وشكرا يعني قابله بقى ان شاء الله هناك يوم القيامه ولا حاجه ف- فده الواجب على طالب العلم ان هو يكثر النظر والمراجعه وليس عيبا ان هو يخطئ ويزل لكن العيب ان هو يستمر ويستمرئ الاخطاء ويستمرئ الجمود على ما هو عليه ويتعصب لقوله وان كان غلطا بل العلم لا ينبغي ان يقبل الجمود، علم دائما متطور بطبيعه الحال النظر يعني والعلم الذي يتجدد عند الباحث، هذا القصد والله اعلم. فرأى عبد الله بن عمر يبقى هنا المقصود به الايه ابن الخطاب او ابن عمرو بن العاص. ويحيى بن سعيد ومالك يحيى بن سعيد ومالك جاء ال- قصتهم عند الحاكم في معرفة علوم الحديث من طريق نعيم بن ويس قال سمعت خالي مالك بن أنس يقول قال لي يحيى بن سعيد الأنصاري لما أراد الخروج إلى العراق التقط لي مئة حديث من حديث ابن شهاب حتى أرويها عنك قال له كده بقول له كده اختار لي كده 100 حديث حلوين لابن شهاب أرويهم عنك قال مالك فكتبتها ثم بعثتها إليه فمالك كتب ليحيى بن سعيد حديث رواه هو عن عن الزهري وبعتها له فهو لا سمعها منه ولا قرأها عليه إنما هذه مكاتبة أهي وروى الرام هرموزي أيضا في من طريق ابن أبي أويس هذا عن مالك في وجوه التحمل قال قراءتك على العالم ثم قراءته وأنت تسمع ثم أن يدفع إليك كتابه فيقول اروي هذا عني فمالك كده كأنه برتب ترتيب من الأعلى للأدنى يقول آه يعني كان بيقول أفضل حاجة أن تقرأ أنت على العالم وده كان اختيار أهل المدينة كما شرحناه قبل ذلك ثم قراءته هو عليك اللي هو السماع بقى أن الشيخ يقرأ وتسمع أنت منه ثم أن يدفع إليك كتابه المكتبة ويقول اروي هذا عني المكتبة مصحوبة أيضا بالإيه مصحوبة بالإجازة ودي طبعا أجل من مجرد المكتبة من غير ذلك واحتج بعض أهل الحجاز ده طبعا دي كلها ده كل دي كلها ترجمة ترجمة الباب واحتج بعض أهل الحجاز هذا المحتج هو الإمام الحميدي في كتاب له اسمه النوادر ما وصلناش لسه هذا الكتاب وتكلم فيه في مسائل من مسائل المصطلح فيما يظهر بينقل عنه الحافظ وغيره كثيرا يعني واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة يعني في صحتها بالحديث بتاع السارية عبد الله ابن عبد الله ابن ايه ابن ابن جحش والحديث عبد الله بن بن جحش هذا مروي بطرق الحافظ يقول ان هو يعني بمجموع هذه الطرق يصير صحيحا وهذه السريه كانت قبل بدر بشهرين كانت في اواخر جماده ال ال الاخرى او الثانيه وفي في اخرها يعني في في العام الثاني من الهجره النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الروايات يقول انه امر في اول الامر ابا عبيده بن الحارث او ابا عبيده بن الجراح ليذهب في هذه السريه فلما قام ليذهب بكى صبابه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ما قدرش يبعد يعني كان لسه بقى في اول الامر يعني فارسل عبد الله بن جحش ابن عمه النبي صلى الله عليه وسلم واخو السيده زينب بنت جحش رضي الله عنهم جميعا فبعثه صلى الله عليه وسلم وأمره على هذه السرية مجموعة يعني من الجيش 12 واحد في بعض الروايات أو 10 أو أقل أو أكثر وأمرهم أن يذهبوا وكتب لهم كتابا وقال لعبد الله بن جحش أعطاه الكتاب ده, ده, ده, ده موضع الشاهد في القصة يعني في المناوله الكتاب وممكن يحتاج به على المناولة وعلى المكتبة مع أنه كتاب وهو بعد كده هيقرأه على الناس فالناس اللي هم معاه دول هيبلغهم الامر النبوي على هيئه كتاب وجاءهم كتابا ما فيش مناوله كمان ليهم هم المجموعه الاخرى اللي هم الثمانيه اللي معاه او ال10 او ال12 من المهاجرين اللي هيسمعوا الكتاب بعد ما يمشوا ليلتين دول هيبقى بالنسبه لهم الكتاب دوت مكاتبه كتاب هيتفك وهيتقري عليهم بعد بعد يومين وبالنسبه لعبد الله بن جحش دي مناوله نفسها ناوله الكتاب وقال له لا تقرا لا, لا تفكه او لا او لا تنظر فيها او لا تقراه حتى تبلغ مكان كذا وكذا خليه كده مقفول بالختم لغايه ما توصل المكان الفلاني دوت بعد ليلتين تمام اذا سرت يومين فافتح الكتاب ففتحه بعد ليلتين فاذا فيه ان امضي حتى تنزل نخله نخله ده موضع على ليله من مكه وينسب لها بطن نخله وهي التي جاء فيها حديث الجن فتأتينا بأخبار قريش ولا تستكرهن أحدا اقرأ الكتاب على الناس أصحابك اللي معاك بعد يومين من الخروج وما تستكرهش أحد على المضي اللي عايز يكمل معاك ويروح للقصة دي يتفضل واللي عايز يرجع يرجع مفيش مشكلة لا تستكرهن أحدا على ذلك فرجع رجلان يقال ان رجلان انما رجعوا لانهم اضل بعيرا أضل بعيرا تاه منهم البعير فذهب ينشدانه وذهبوا مع تاه مع البعير والباقية راحوا مع عبد الله بن جحش فلقوا عيرا لقريش عليها عمرو بن الحضرمي وراجع بيها رايح مكة راجع من تجارة لقريش يعني ومحمل بقى ملذ وطاب من الحاجات اللي هم اصلا اهل مكه اخذوها من من من اموال النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، اصحابه كانوا قبليها بسنتين بس خرجوا مهاجرين تركوا اموالهم وديارهم وكل ما لهم في مكه. ضاعت عليهم كل دنياهم يعني. فاستولى عليها اهل قريش وبداوا بقى يتاجروا فيها كمان مع فلوسهم يعني فليهم في ذلك حق. فحصل مناوشه وبدا قتال فقتل عمرو بن الحضرمي وكان اول قتيل من المشركين قتل في في الاسلام. أول قتيل يقتل من المشركين في الإسلام كان عمرو بن الحضرمي في السرية دي سرية الإيه بتاعت بطن نخلة دي تمام وأسروا منهم اثنين وناس آه، ج- فرت ويعني حصل ايه لخبطه وكده القتل ده كان في آخر يوم من جمادة الآخرة وكان يشكون هل دخل رجب أو لم يدخل رجب لأن رجب أول الأشهر الحرم على الخلاف العلماء عندهم يختلفون في عد الأشهر الحرم بعضهم بيعدهم من سنة واحدة فيروح جايب آه، يبدا يبدا من اول السنه فيبدا بالمحرم ورجب يبقى رجب ده الثاني مثلا وبعد كده يروح جايب ذو القعده وذو الحجه وبعضهم بي بي بي بيعد من اول ايه من اول ذي الحجه او م- يعني بيخليهم في سنتين في خلاف في العد والامر في ذلك سهل يعني فرجب شهر محرم العرب كانت تحرم فيه القتال بس لما كانوا يتزنقوا كانوا يلعبوا في حكايه الايه في موضوع الترتيب ده ممكن ي- ينسؤون ياخروا شهر يلغوا الحرمه شهر ويلعبوا براحتهم بعد كده لما يخلصوا اللي هم عايزينه يبقى يرجعوها تاني حرام السنه اللي بعديها كانوا بيلعبوا يعني ما كانش عندهم يعني زمام كبيره في هذه المساله بل كانوا يتلاعبون بهذا الامر لان اصل دين ابراهيم كان تحريم القتال في هذا هذه الاشهر لكن لما كانوا يتزنقوا عايزين يقاتلوا احد يقولوا سهله خلاص ناجل الشهر الحرام للشهر الجاي ويقاتلوا عادي في الشهر اللي هم عايزينه اللي هو يسموه الايه النسيء تمام فلما الراجل الراجل مات في وقت مشتبه قتلوه في الليله ديت اللي هم هم نفسهم مش كانوا عارفين ان دخل رجب نظرنا فلم يتبين لنا الهلال مش عارفين النهارده دخل رجب ولا احنا لسه في جماده ولا ايه الموضوع المهم لما راحوا مكه والجماعه في مكه عرفوا ان صاحبهم قتل في هذه الليله صاروا يعيرون المسلمين الذين في مكه يقول لهم يا معشر الصباه قتل صاحبكم في الحرم واستحل الحرام يعني تقتلوا في شهر الحرام قال هم يعني ايه ما شاء الله الجماعه يعني محترمين جدا للحرم دي حاجة غريبة جدا ان هو يبقى إيه يعني يبصر القذاة في عين اخيه وينسى الجذل في عينه هم اصلا مجرمين كفرة واصحاب فواحش وبيعملوا كل البلاوي الزرقاء اللي في الدنيا وجايين قال يعني ايه في ديت بس دي بقى المشكلة يعني ديت اللي هي ايه التي تقسم ظهر البعير تمام فعاب عليهم المشركون هذا فانزل الله تعالى قوله يسالونك عن الشهر الحرام طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الناس رجعوا بال- بالغنيمه دي والحاجات دي ما رضاش يقسمها بين الناس وتوقف قال ما امرتكم بقتال في الشهر الحرام انتم بتقتلوه في الشهر الحرام ما امرتكم بهذا ف- فطبعا فاسقط في يد عبد الله بن جحش وجماعته ما كناش نقصد وما كناش نعرف ان هو اصلا دخل رجب كنا فاكرين لسه جماده فتوقفوا واصابهم غم فدفع الله عنهم ذلك وأنزل قوله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة ما أنتم عليه من الكفر أشد من القتل ده الفتنة أكبر من القتل كمان طب انتوا بتتكلموا في ايه؟ بتتكلموا في قتل رجل وانتم اصلا قتلتم المسلمين وشردتموهم وصدتموهم عن المسجد الحرام و- وكفرتم بالله وفعلتم كل الافاعيل وعنتم الناس على الكفر وتمنعون عنه عن تم- تمنعونهم من الاسلام تتكلموا في قتل في قتل رجل لا قتال فيه لا ما فيش مشكله يسمح لهم بالقتال فيه ناذن لهم بهذا قل قتال فيه كبير مش قتال قتال كبير كمان واخد بالك ثم ذكرهم بمخازيهم وصد عن سبيل الله فيه قتال منكم كبير تقاتلون فيه دائما ما عندكمش مشكله اصلا اذا اردتم فعلتم وتو- وتو- وتو- وتنظرون لها في اي مخرج وتنسؤون وصد عن سبيل الله بالليل والنهار طول السنه مش يوم واحد في السنه تمام وكذا المسجد الحرام تص- ت- وتقتلون ت- ت- تخرجون منه اهله وتمنعونهم وتصدونهم عن عن عن الصلاه فيه وعن الدخول اليه اصلا وفتنتكم بالكفر الذي أنتم عليه ودعوتكم الناس له وصدكم إياهم عن سبيل الله ده أشد من القتل قتل إيه؟ بتتكلموا فيه دوت فسري عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وقسم عليهم الغنائم وكان اول قسمه غنائم في الاسلام والاسيران بعثوا بعثت مكه لت- لت- لتفتدي لتفتدي لتفتديهما فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ظن ان الرجلين اللذين ضلا قد اسرا او قتلا فقال لا نفديكم حتى ياتيان فاتيا فرد عليهما الايه الاسيران او او فداهم يعني وجه الدلاله من هذا الحديث ظاهره فالنبي صلى الله عليه وسلم ناول الكتاب ل عبد الله بن جحش دي مناوله اهي وعبد الله بن جحش لما بعد كده قرأوا على أصحابه بعد يومين كانت ديت مكاتبة بالنسبة للنبي صلى- منهم النبي صلى الله عليه وسلم رواياتهم له أو أو أو, احت- أو, احت- أو احتجاجه عليهم بهذا احتجاج بكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم وده يدل لل- للقضيتين معا تمام بعض العلماء قال لا ما ينفعش نقيس على هذه الواقعة ليه يا مولانا قال لأن هذه الواقعة الصحابة هنا واثقين من عبد الله بن جحش ده زيهم صحابي وراجل يعني من المقربين من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهل بيته صلى الله عليه وسلم من الأقربين منهم يعني وابن ع- ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم ويعني واحنا عارفينه كويس وهم واثقين فيه والنبي ده طلع لهم اسمعوا كلامه فالموضوع يعني ايه م- متقفل محكوم فما تقصش على ذلك ان واحد ما راوي يبعت لراوي تاني ما فيش ما يعرفش مين اللي شايل الخطاب ومين اللي هيوديه ومين اللي هيجيبه والحكايه في ظروف اخرى يعني فالعلماء ردوا على ذلك التصور بق- وقالوا ان ما فيش حد قال ان اي حد هيكتب كتاب لاي حد هيبقى حجه كده وخلاص لا في شروط ايه الشروط دي بقى اول حاجه يكون الكتاب ده مختوم المختوم ده الختم دوت كما سياتي في الحديث الذي بعد ذلك الختم مش الختم اللي هو ختم ال- ال- ال- الطبع ده يعني لا الختم كان زمان كانوا يجيبوا يلموا كده اطراف الكتاب او الحاجه دي ويحطوا عليها آه، ح- حاجه زي طين كده او اي حاجه صلبه يعني ويختموا عليها بما يمكن بما لا يمكن فتعامل عامل زي الان كده الشمع الاحمر طبعا مع الفارق طبعا في الوا... في الت- في التصور وال... وال... والقوه وما شابه ذلك الان الشمع الاحمر يروح جايب كده على البتاع ومغطيه وممكن يروح حاطط عليه الايه البصمه دي ولا الختم بحيث ما حدش يفتحه ابدا فكانوا يعملوا كده يجيب الكتاب يلفه ويروح لامم اطرافه من فوق ومطينها وع- والختم بتاعه دايس عليه قوم لو حد فتح الكتاب يكسر الختم على طول الختم يبقى طري فما يعرفش يعمله تاني الختم المفروض مع صاحبه فده يبقى امان ان مفيش حد يقدر يلعب في الكتاب او يفتحه الا المرسل اليه يبقى الختم ان يكون مختوما الختم زي ما قلنا بيحط عليه حاجه تمنعه من الفتح ثم يختم عليها بالإخ- الخاتم بتاعه اللي عليه اسمه او الرمز بتاعه او كده فيبقى معروف لو حد حاول يفكه باظ الموضوع اتكشف ان هو اتلعب فيه دي رقم اول شرط الشرط الثاني يكون حامل الكتاب الناقل دوت يكون مؤتمن يكون اصلا معروف بانه راجل ثقه ما بعتش الكتاب ما واحد ما عرفوش لا ده اللي هيبقى النقال دوت الحامل الذي سيحمل الكتاب لازم يكون راجل معروف وموثوق ومش ممكن يلعب في الكتاب كمان يعني يعني مختوم فده امانه اهو وبرضه الراجل اللي شايله راجل امين في نفس الوقت ادي ادي اشتراطين والشرط الثالث ان يكون المرسل له عارف خط الشيخ كويس يبقى عارف خط الشيخ بحيث لو حصل ان الراجل ده الحامل للكتاب دوت الناقل لعب في الكتاب باي طريقه ما وتفنن يعني قوم لما يوصل لصاحبنا الكتاب يعرف ان ده ملعوب فيه يبقى ليه خط غير خط الشيخ اللي هو يعرفه يبقى هذه الشروط تمنع التوهم توهم التغيير أنت فاهم كده كده وكده يعني حصول التغيير بعيد بعيد جدا كمان الراجل عارف خط الشيخ اللي باعت له الكتاب والكتاب مختوم بختم الشيخ لو حد فكه هيتعرف ان هو اتفك خلاص واللي شايل الكتاب رجل ثقه ما يلعبش في حاجه زي كده ما عندوش يعني غرض لذلك وبهذا تقبل الايه تقبل المكاتبه وده اللي حصل في قصه عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه ثم ساق البخاري رضي الله تعالى عنه حديث الباب عن اسماعيل بن عبد الله بن اويس الحديث دوت اللي اللي هو ذكر فيه ال- قصه كتابه الى كسرى رواه البخاري في مواضع من الصحيح رواه في هذا الموضع الذي معنا ورواه كذلك ايضا في آه، كتاب آه، الجهاد في باب دعوة اليهود والنصارى من حديث عبد الله بن يوسف عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس فهو يلتقي مع مع رواياتنا التي هنا عند من يلتقيان في ابن شهاب الزهري البخاري رواه في كتاب الجهاد من حديث عقيل إيه، وهنا رواه من طريق من طريق صالح بن كيسان فالاثنين بيرويان عن ابن شهاب ورواه كذلك ايضا في كتاب المغازي باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الى كسرى وقيصر وساقه من حديث اسحاق آه، عن يعقوب بن ابراهيم عن ابيه عن صالح فيلتقي هنا طبعا هذا انزل من حديثنا حديثنا اعلى درجه يروى عن اسماعيل عن ابراهيم بن سعد عن صالح هنا اسحاق عن يعقوب بن ابراهيم بن ابراهيم بن سعد اللي معنا هنا دوت عن ابيه ابراهيم عن عن ايه عن صالح بن كيسان عن الزهري باسناده يعني ورواه كذلك ايضا في كتاب اخبار الاحاد باب ما كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الامراء والرسل واحدا بعد واحد وساق هناك من حديث يحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن يونس عن ابن شهاب بدأ كده عن ابن شهاب رواه ثلاثة كده صالح ويونس وعقيل ودول كلهم من الأسبات في الإمام الزهري آه، وطبعا لم يروي هذا الحديث مسلم من هذا الس- بهذا السياق اسماعيل بن بن عبد الله بن ابي اويس هو شيخ البخاري هنا سبق ترجمته وهو ابن آه، ابن عبد الله بن عبد الله بن اويس بن مالك بن ابي عامر الاصبحي ابو عبد الله المدني صدوق وله بعض اخطاء في احاديثه كما ذكرنا مرارا لكن البخاري انما ينتقي من حديث اسماعيل الثابت منه على عادته دي قاعده اي اذا روى إذا روى البخاري لاي راو فيه كلام فهو ينتقي من حديثه اصح حديثه اللي هو ما فيهوش خلل ما فيهوش اي كلام ولذلك ما تلاقيش حد انكر عليه حديث لواحد من هؤلاء في الغالب يعني هتلاقي الحاجات دي بالذات منتقاه بعنايه ممكن تلاقي كلام في حديث ثاني يعني اخذ رد لكن هتلاقي في الغالب احاديث المتكلم فيهم البخاري منقيها كويس قوي هي كلها مما لم يقع فيها خلل في الغالب جزما من هؤلاء تمام عن ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ابي اسحاق المدني الثقه الحجه تك- كل ما فيه بلا قادح بسبب مسائل خارجة عن الرواية ذكرناها في موضعها عن صالح وصالح هذا ابن كيسان المدني أبو محمد أو أبو الحارس مؤدب أولاد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم جميعا وهو ثقة ثبت فقيه وسبق ترجمته أيضا معنا عن محمد بن شهاب الزهري الفقيه الحافظ الجليل أبو بكر بن شهاب المتفق على إتقانه وثبته وجلالته وهو من رؤوس طبقته رضي الله عنه ورحمه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله المدني الثقة الفقيه الثبت كذلك عن عبد الله بن عباس بن المطلب بن هاشم بن عم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحبر والبحر الإمام الشهير أحد المكثرين من الصحابة وهو أحد العلماء الأربعة من فقهائهم رضي الله عنهم جميعا ورحمهم فذكر الحديث بعث النبي صلى الله عليه وسلم بكتابه رجلا هذا الرجل هو عبد الله بن حذافة السهمي كما سماه البخاري في في كتاب المغازي في الروايه اللي قبل الاخيره في كتاب المغازي البخاري صرح باسم الرجل هو عبد الله بن حذافه السهمي وبعثه الى كسرى وكسرى دوت هو كسرى الثاني في كسرى الاول ده اللي هو انو الشروان اللي اللي اللي اللي المشت... وهو أش- اشهرهم على لان هو يكاد يكون يعني كانه المؤسس الثاني لل... لهذه الدوله بعد مؤسسها الاول دوله ساسانيه وده اللي اللي اللي ذكره آه، البحتري في ابياته الشهيره جدا التي وصف فيها ايوان كسرى وقال واذا ما رايت صوره انطاكيه آه، ارتعت بين روم وفرس والمنايا مواثل وانو شروان يزجي الصفوف تحت الدرفس الرايه بتاعته يعني في, في اخضرار من الثياب من اللباس على اصفر يختال في صبيغه ورس بيصف يعني صوره الايه صوره المكان مرسوم على على ايوان كسرى من صور معاركهم القديمه في بين الروم وبينهم في انطاكيه وما شابه ذلك. فده ال- ال- ال- كسرى اللي جاله خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ده مش كسرى الاول ده كسرى الثاني اللي هو ابرويز او برويز يسموه برويز او ابرويز او خسرو الثاني وهو حفيد كسرى الاول. وكسرى دوت قتله ولده كما سياتي في تفاصيل هذه الروايه في مكان اخر قتله ولده قباذ الث- ال- الثاني اللي هو شيرويه اسمه شيرويه ويقال له قباذ الايه الثاني قتل اباه بعد ما وقعت الهزيمه الشهيره بين الروم والفرس وهزمت الفرس من الروم تمام غلبت الروم في في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون غلبوا فارس في هذا الوقت في ايام اللي هو في ايام ابرويز هذا الكسرى الثاني فالولد ابنه دوت شراويه ما عجبوش الوضع وراح قتل اباه وثمانية عشر اخا من اخوته باولادهم راح خلص العيله كلها يعني تمام وراح تفاوض مع هرقل وبعدها هو ما قعدش كام شهر واتقتل هو راخر ومات مع السلامه او مع غير سلامه وجه بعديه بقى اخر كسرى في الدنيا اللي هو اللي هو يز- يزدجرد ال- او او اللي هو ابن شهريار ابن ابن برويز ابن اخو القاتل هذا وده كان فلت من هذه المقتله كان احد واحد واحد وظئره احد مرضعينه كان سرقه وخده خباء اثناء المقتله لغايه ما بعد كده ملكوه وكان غلاما صغيرا يعني ولذلك هو ما كملش برضه 30 40 سنه وفي ايام عمر بعث لهم الاسد سعد بن ابي وقاص في القادسيه وفر كسرى هذا طريدا ومات بعدها في ايام عثمان رضي الله عنه ده انه تايه في الارض مش عارف مكان يلمه وتحقق فيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مزق الله ملكه فمزقوا كل ممزق طيب هذه كانت امبراطوريه ضخمه جدا وكانت حاجه يعني شيء عظيم شيء لا يتصور ان هو ي- ي- ينهار بهذه السهوله وفي هذا الوقت الوجيز الحكاية كلها عشر سنين ولا أقل سقط كل شيء نفسه ده عليه دعوة شقت هذا الملك قال مزق الله ملكه فحصل حاجات غريبة ولد يقتل أبوه وإخواته كلهم حاجة سبحان الله العظيم فده اللي راح له الرسالة دوت ده كسرى الثاني اللي هو أبرويز أو برويز كما يسمونه أو خسرو الثاني أو أي حاجة فلما راحت لي الرسالة الر- ال- النبي صلى الله عليه وسلم كان بادئ الرسالة طبعا كال- كعادته صلى الله عليه وسلم وكما هو السنة على رأي آه، عامة أهل العلم إن المرسل يبدأ بذكر اسمه من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس وينزع عنه صفة الملك لأنه من لأن- لأنه مخلوع بحكم الإسلام كلهم كل الملوك يومئذ خلعوا بحكم الإسلام حدش بقى ليه ملك خلاص ملكه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم من بعد فالراجل اتغاظ لما شاف الحكايه دي خالص يعني ولما جاءه الكتاب بعثه ب- بكتابه وامره ان يدفعه الى عظيم البحرين فلما جاء الكتاب بهذه الصوره وقرا ال- سمع القراءه هذه بهذه الصوره قال آه، عبد من اعبدنا ويبدا ويبدا باسمه قبل اسمنا راجل عايش الدور قوي ده اكبر اكبر راس في الارض يومئذ اكبر راس في الارض يومئذ بقى قبل ما يتهزم من الجماعه الروم يعني فقال ابعثوا به فاتوني به ياتوني براسه ما فيهاش كلام دي يعني مش هن- مش هنفكر تمام ومزق الكتاب لم يحترم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ما بعثش كتاب مباشر كان بعث كتاب الى عظيم البحرين اللي هو المنذر بن ساوي كما يقال بفتح ال- الواو بالاماله وده كان هو ال- العامل كسرى على البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأ كسرى الكتاب طبعا مش قرأه هو قرئ عليه كما هي العادة عادة الملوك ولما سمع الكلام وما عجبوش طريقة الحوار يعني مزق الكتاب على الفور فيقول ابن المسيب فحسبت أن ابن فيقول ابن عتبة عبيد الله بن عتبة بن مسعود أو ابن الشهاب يقول فحسبت هذا قال ابن شهاب فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق والزهري روى هذه القصة قصة الدعاء ديت مرسلة في جميع طرق الحديث عند البخاري هذه مرسلة ويحتمل أن يكون ابن المسيب سمعه من عبد الله بن حذافة ممكن يكون سمعه من صاحب القصة فإنه عند ابن سعد بسياق يدل على ذلك طريق الحديث في ابن- عند ابن سعد في الطبقات كان يدل أن ابن المسيب سمعه من من ابن حذافة فيكون موصولا خلاص تمام أن يمزقوا كل ممزق طبعا ال- وده حصل والحمد لله رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وبالفعل خلاص الموضوع انتهى بعد كده خلص ما كملش 10 15 سنه وكان الامر ده كله منتهي لما حصل هذا الكلام كتب كسرى الى باذان عامله على اليمن ابعث من عندك رجلين جلدين الى هذا الرجل الذي بالحجاز فاتني به ائتني براسه فكتب باذان الى النبي صلى الله عليه وسلم بعت له رجلين من عنده قال تعالى بس سلم نفسك لكسرى يعني فكر الموضوع بسيط وانه عادي ما يعرفش ان هذا على انه هو خلاص انتهى انتهى كسرى الى الابد فقال آه، النبي صلى الله عليه وسلم لمن جاءه من عند باذان قال ابلغا صاحبكما ان ربي قتل ربكما الليله هم كانوا يقولوا على كسرى رب ربهم يعني فالنبي قال لعامل باذان بلغ صاحبك هذا ان ربنا جل وعلا قد قتل ربكم الخبيث هذا الليله سلط عليه ابنه فقتله دي معلومه ما كانش حد يعرفها على وجه الارض ما كانش حتى في اعلام ولا بتاع ده لسه يعرفوا بعد اسبوع لما يجي لهم خبر بقى من من اخر الدنيا فقال لهم ده هو قتل الان الليله قتل كسرى قتله ابنه طب مين اللي قال له ده مين من, من الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ده حاجه حصل دلوقتي اهو مباشر يعني علمه اللطيف الخبير فلما بلغ باذان هذا الكلام وتيقن اسلم قال لا ده الموضوع كده كبير احنا مش قد الناس دي خالص ده الرجل موصول بالله عز وجل ده نبي فعلا وايش عرفه ان ده حصل الان وهو جالس في في في المدينه اله- في هذه اللحظه وده هنالك في في, في الفرس في هناك في اخر الدنيا يعني بالنسبه لهم فلما بلغه ذلك أسلم هو ومن معه من الفرس وكان هذا فتحته خيرا على هذا الرجل ومصيبة على ذلك المجرم الذي مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ما وجه الدلالة في هذا الحديث على الم- على المراد دلالة واضحة أن الإنسان وجه كتابا إلى كسرى ولو كسرى دخل ولو كسرى أخذ كتاب محمل الجد وتعامل على أنه كأنه أخبار من النبي صلى الله عليه وسلم لهم تمام وفي مناوله النبي صلى الله عليه وسلم ناول الكتاب للرسول اللي راح بيه لعامل البحرين وعامل البحرين ناوله الرسول اللي راح بيه لكسرى وهكذا فده في مناوله وفي كتاب مع بعضهم ولذلك البخاري بيجمع بينهم وشايفهم الاثنين زي بعض ثم ذكر البخاري بعده حديث محمد بن مقاتل أبي الحسن عن عبد الله بن المبارك عن شعبة عن قتادة عن أنس ابن مالك قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أورنا يكتب كتابا فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما عايز يبعت كتاب لحد من هؤلاء مثلا او لا دول لا يقرؤون كتاب الا مختوم لازم يكون متاكد ان هو جاي منك ويكون كتاب أم- مامون عليه ختم زي ما قلنا اللي هو الايه الحكايه اللي ما ينفعش حد يفكه دوت يعني ولو اتفك يتعرف فاتخذ صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله بدل أول ختم ختم مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام خاتم من فضة كان يختم بيه على الكتب على الايه الجزء اللي هو بيطينوه دوت او بيحطوا عليه هذه المادة بحيث ي- تظل تمسك الكتاب فلا يفتح ويختم عليه بايه بخاتمه صلوات الله وسلامه عليه فأنس بيقول كأني أنظر إلى بياضه في يده صلوات الله وسلامه عليه شعبة بيقول فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله قال أنس هذا عن أنس وده الحديث ده بيرويه البخاري عن محمد بن مقاتل المروزي أبي الحسن الكسائي ولقبه رخ وده من سكان بغداد وجاور بمكة ومات بمكة روى عن ابن مبارك وعن الدراوردي وعن هشيم وعن وكيع وجماعة وروى عنه البخاري وأحمد وأبو حاتم وجماعة وهو أيضا وأيضاً- وكان صدوقا متقنا و- وثقه جماعة من العلماء يعني واتفقوا عليه وكان مشتهرا بالعلم والأمانة ويروي عن عبد الله بن المبارك و- والإمام الشهير جامع الفضائل وقد سبق ترجمته مرارا الثقة الثبت الفقيه العالم الجواد المجاهد مجموع جمع فيه فضائل لم تجمع في أحد في زمانه عن شعبة بن الحجاج بن الوارد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي البصري الحافظ المتقن الثقة الكبير الحجة شيخ أهل زمانه وأمير المؤمنين في الحديث كما كان يقول عنه صاحبه الثوري عن قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري الثقة الثبت عن أنس بن مالك خادم النبي صلوات الله وسلامه عليه والذي خدمه عشر سنين وقد آه، جاوز المئة ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في ماله وأهله وولده ودخول الجنة رضي الله عنهم جميعا ورحمهم وعشان كده البخاري ذكر هذا الحديث بعد الحديث الأول يقول لك ما, ما, ما- ما الواجه هنا في هذا الحديث مسألة الختم الجديد في الحديث دوت أنه قال لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فدل بهذا على أن الكتاب الذي يحتج به في الرواية هو الكتاب الموثوق منه المختوم الذي لا يمكن أن يتوجه له طعن بتغيير أو يتوهم فيه شيء من ذلك تمام لكن قد يستغنون عن الختم بأمانة الحامل لو وذلك كان هناك جماعة بعضهم يوصف بأنه النقال زي الحارث بن سريج النقال ده كان بينقل الكتب وكده فكان راجل يعني ثق- ثقة ثابت معروف أمين فنقله للكتاب كنقله للحديث ما ما من لن يغير شيئا وفي الغالب يبقى اللي رايح له الكتاب عارف خط الشيخ كما قلنا فما بقاش فيه مشكلة خالص يعني البخاري لم يذكر كما قلنا من أقسام من أقسام التحمل الثمانية إلا السماع والعرض والمناولة والمكاتبة و- و- وترك الإجازة المجردة عن المناولة أو المكاتبة الإجازة اللي لوحديها دي نقول له أجازتك بكذا ما ذكرهاش البخاري خالص هنا ولا الوجادة هو يجد كتابا فيروي منه ولا الوصية إن هو يوصي بكتابه ولا الاعلام ان هو يعلمه ان هذا كتابه فقط من غير ما يناوله ولا يقول له حاجه خالص واذا اذا جرد كل هذا عن الاجازه لكن هذا كله في الاجازه ده بعضه ذكر المناوله والكتاب والمكتبه ذكر يعني وكان البخاري لا يرى العمل بشيء من هذا كانه لما ترك ذكر الاجازه المجرده والوجاده المجرده والوصيه والاعلام المجردين كلهم من الاجازه كانه لا يرى العمل بهذه الاقسام الاربعه فكانه لا يعمل الا بالسماع والعرض والمكاتبه المن- بال- المصحوبه بال- بالاجازه والمناوله المصحوبه بالاجازه كانه يرى ذلك ولهذا اعرض عن ذكر بقيه الايه بقيه هذه الامور لذلك ال- ال- ال- الحافظ بي بي بي بي- بي بيرد على الامام ابن منده ابن منده كان يقول ان كل ما يقول فيه البخاري قال لي والبخاري بيقول في كتاب الصحيح في بعض الاحاديث جرى فيها اشكال كبير من العلماء في في في البحث عن مراد البخاري يقول وقال لي ويذكر اسم شيخه ما يقولش حدثني يعني فاختلف الناس هل هو قوله قال لي دوت سماع ولا اجازه ولا إيه؟ وليه القى مكان قال حدثني وخلاص لماذا يعدل عن قوله حدثني ويقول قال لي ما هو قال لي يبقى حدثني يعني تمام في الاصل فابن مندى كان بيقول ان كل ما قال فيه البخاري قال لي فهي فهو روايه بالاجازه يكون اخذها اجازه مش لا بسماع ولا ب- ولا ولا بعرض ولا بحاجه من اللي هو بيرى بيها يعني لكن الحافظ ابن حجر برد عليه وبيقول له انه ده كلام غير صحيح وانه استقرا كثيرا مما قال فيه البخاري قال لي والحافظ اذا قال فقوله هنا الحجه لانه اعلم الخلق بصحيح البخاري واشدهم عنايه به في الدنيا ما فيش حد يعتنى بالبخاري كاعتناء الحافظ ابن حجر به 40 سنة وهو سمير فؤاده وقرينه وجليسه بالليل وبالنهار فيقول إن هذا مردود هذه دعوة مردودة فقد استقرأت كثيرا مما قال فيه البخاري قال لي فوجدته يقول فيه في خارج الصحيح حدثني وأخبرني يعني إذا هو مش إجازة ده سماع عنده هو بيقول حدثنا وهو البخاري لا يستجيز أن يقول في الإجازة حدثنا ليس من يفعل ذلك يبقى هو سماع مسموع عنده مش مش اجازه ولا حاجه طب ما ليه بيقول قال ليه ما كان قال حدثنا وخلاص في البخاري داخل الصحيح يعني قال لا كانه يفعل ذلك ليفرق بين ما هو على شرطه وما ليس على شرطه ان هو وان كان سمعه لكنه ليس على شرط ولذلك لم يصرح لم يصرح فيه بالتحديث بالطريقه المعهوده عشان يع- يعلمك ايها المستمع او القارئ ان هذا وان كان مسموعا له ومتصل لكنه ليس على شرطه في هذا الكتاب والله تعالى اعلى واعلم قدر فيه كفايه وكان عندنا سؤال او اثنين سريعا يعني حتى لا تت- تتكاثر الاسئله كان بعض الاخوه بيسال عن حديث الحاكم في المستدرك من طريق الوليد- الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن يحيى بن ك- بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج رجل من أمتي يقال له السفياني في عمق دمشق وعامة من يتبعهم من كلب وذكر حديثا في ذكر السفياني والحاكم صحح هذا الحديث وقال ملوش علة يعني وفي الحقيقة مسألة السفياني ديت لم يصح في ذكر السفياني حديث كما نبه على هذا جماعة من أهل العلم قال لا يصح في هذا شيء والحديث المذكور عند الحاكم ده هو افضل واصح حديث مذكور هو احسنها اسنادا ومع ذلك فلا يخلو من اشكال فهو من روايه الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير الوليد بن مسلم صرح نعم صرح بالتحديث عن الاوزاعي في بعض الروايات لكن الوليد بن مسلم مشكلته ان هو يسوي يسوي يعني مش بيدلس عن شيخه فقط لا ده عن شيخه وعن شيخ شيخه وانت طالع فمش يعني المدلس العادي اي مدلس طبيعي بيبقى ما سمعش من شيخه بيقول عن شيخه ويكون في النص في حد فالعلماء يقولوا ان المدرس لما يقول حدثنا خلاص فقد ذهب الخوف من من تدليسه لو قال حدثنا وصرح بالسماع فقد ذهب الخوف من كونه اسقط احدا ده المدرس العادي لكن ده مدلس تدليس تسويه بيعمل ايه بقى المدرس التسويه دوت بيروح جاي يروي عن شيخه عادي ويسمع من شيخه مفيش مشكله لكنه يسقط شيخ شيخه يبقى مثلا حاسس ان هذا الشيخ شيخ شيخه مش كويس ضعيف ولا مش عاجبه ولا حاجه يروح شايله خالص ويروح مركب يبقى الاسناد بقى كده ايه ثقه عن ثقه عن ثقه عن ثقه فده اصعب انواع التدليس واشرها على الاطلاق وهذا المسلم كان يقع في هذا انه مشهور بهذا النوع فالمشكله مش في تصريحه بالسماع من شيخه ما ما ده هو ما بيلعبش هنا المدلس التدليس التسويه ما بيلعبش في شيخه ما بيلعبش في الحته دي بيلعب فوق في شيخه وشيخ شيخه في النص في المنطقه الوسط هذه بيسقط في الغالب شيخ شيخه لهذا يشترطون العلماء ان يصرح بالتحديث الى نهايه الاسناد يعني لازم عشان يقبل يقول حدثنا الاوزاعي قال حدثنا يحيى بن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمه قال حدثنا ابو هريره يبقى هو كده حكايته حكايته التحديث هذه تمنع التدليس المرتقب لانه ممكن يروح جاي شايل ما بين الاوزاعي وبين يحيى بن ابي كثير مطيره من النص ويقول عن الاوزاعي يحيى بن ابي كثير فكده كده تم مراده يعني وقع وقع تدليس دون ان يدري الناس لذلك من الاحتياط في روايه مدرس التدليس التسويه الا يقبل له حديث حتى يصرح بالتحديث الى نهايه الاسناد عشان يؤمن اسقاطه احد فوق شيخه لانه في الغالب يسقط من فوق شيخه ما بيسقطش شيخه ابدا المدرس التدليس في الغالب يعني ولهذا هذا الحديث وان كان ظاهره الصحه الا انه معلول بهذه العله بال- ب- ب- بانه من روايه الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير والوليد بن مسلم مدرس حديث السؤال المصرح بالتحديث في جميع طبقات الاسلام فدل ذلك على انه ايه فيه اشكال يعني ولهذا لا يثبت في ذلك شيء والله تعالى اعلم هذا القدر فيه كفايه والى لقاء اخر ان شاء الله تعالى